أصناف كتير مالية المكان فيها اللي من صنع الشيطان وفي إيدك أنت الاختيار والدنيا أكبر امتحان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطعوا هذه المنتجات قاطعوا هذه المنتجات رسائل من القلب للقلب أتمنى أنها توصل وتعرفوا أنها من قلب مشفق بيحبكم في الله وبيتقرب إلى الله بحبكم وأتمنى أن ربنا يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة على مائدة الرحمن في الفردوس الأعلى في التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما زلنا نتابع مع حضراتكم المنتجات التي يجب وينبغي على كل مسلم أن هو يقطعها إن شاء الله منتج النهاردة منتج خطير جدا بكل أسف هو أكتر منتج منتشر بين الناس في هذا الزمان بالذات هو منتشر من زمان لكنه ازداد انتشارا في هذا الزمان زمن الفتن زمن الشبهات والشهوات ربنا ينجينا وإياكم من أي منتج يبعدنا عن ربنا ويرزقنا وإياكم أي منتج يقربنا من ربنا ومن حبيبنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي منتجنا النهاردة أكيد حضرتك عايز تعرفه منتجنا النهاردة هو الكذب وأظن بكل أسف إن الكذب انتشر انتشار عجيب جدا لعلنا نلحظ إن النهاردة الكذب انتشر تحت مسميات عجيبة جدا من ضمنها الكذب الأبيض ومن ضمنها ما كانش يقصد ومن ضمنها ما أصل لازم نعمل كده ومن ضمنها أصل لو ما عملتش كده مش هتعرف تعيش ومن ضمنها حاجات كتيرة جدا وكل دوت كله مخالف لشرع ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين اللي كان قبل البعثة يقال عنه من الكفار مش من المسلمين ماذا تقولون في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقولون أنه الصادق الأمين الصدق الصدق يا اخوانا ربنا ينجينا واياكم من الكذب الكذب اكبر مشكله فيه ان هو بيزور الحقائق ويقلب الامور بكل اسف بيكون سبب في خداع الناس الكذب بيكون ازاي يا جماعه هل الكذب باللسان فقط بالعكس الكذب باللسان وبالإشارة سواء كانت بالرأس أو باليد واحد بيسألك عملت كذا فبتشاور له بإيديك كده فأنت كده كدبت رغم إن أنت عملت وممكن يتشاور ب- براسك يبقى ممكن يكون بال- باللسان وممكن يكون بالإشارة وممكن يكون بالسكوت لو سكت عن حاجة أنت عارف إن أنت عملتها فعلا فأنت كده بتكذب بكل أسف وإحنا زي ما قلنا يا جماعة إن أكبر مصيبة ابتليت بها الأمة بكل أسف هي الكذب لأن الكذب بيخلي الموازين مقلوبة ومين اللي أخبر بكده حبيبنا نبينا شفيعنا صلى الله عليه وسلم حينما قال في أخطر حديث قرأته للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد بسند صحيح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس سنوات خداعات اللي احنا عايشين فيها وبالله عليك اسمع الحديث ده بقلبك سيأتي على الناس سنوات خداعات خد بالك يصدق فيها الكاذب والله العظيم الحديث ده بيخلي الواحد جسمه يقشعر يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه لك ان تتخيل ان احنا عايشين في زمن ممكن يكون الصادق بيشار اليه ويتقال هو ده الكذاب وممكن يكون الص- الكذاب يشار عليه ما شاء الله ما فيش اصدق منه والخائن يتقال عليه هو ده الامين والامين يتقال عنه هو ده الخائن انقلبت الامور زي ما اخبر الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم فتنه كبيره جدا انتشار الكذب في الامه بكل اسف تحت مسميات الكذب الابيض وزي ما قلت لك ومشي حالك والدنيا كلها ماشيه كده ومش هينفع تعيش الا لو- الا لو عملت كده ولو عشت بصدق مش هتعرف تعيش وسط الناس مين قال كده هو النبي ما عرفش يعيش وسط الناس هم الصحابه ما عرفوش يعيشوا وسط الناس ده ربنا مكن لهم الدنيا كلها بالصدق مع الله سبحانه وتعالى بل اكثر الاعداء دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى بسبب صدق النبي وصدق اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم تعالوا نشوف ايه انواع الكذب الكذب ثلاث انواع الكذب على الله ادي اول نوع والكذب على رسول الله ادي تاني نوع والكذب على سائر الخلق ده النوع الثالث اسواهم جميعا هو الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب على الله زي ايه زي ان انا احلل حاجه ربنا حرمها او احرم حاجه ربنا احلها او ان انا افتي في دين الله بغير علم قال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الله أكبر يبقى إذا الكذب على الله إن أنا اقول ربنا احل كذا وربنا ما احلش الموضوع اقول ان ربنا احل لحم الخنزير وربنا حرم لحم الخنزير او ان اقول ربنا حرم علينا شرب الماء وربنا احل لنا شرب الماء وهكذا ان انا احرم حاجه ربنا احلها او احلل حاجه ربنا حرمها او ان انا افتي في دين الله بغير علم هذا كذب على الله طب والكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان انا انسب للنبي حديث هو ما قالوش او ان انا انفي عن النبي حديث هو قاله قال صلى الله عليه وآله وسلم ما تصلى عليه كما في الحديث الذي رواه البخاري ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ودي رسالة لكل الدعاء يا جماعة بالله عليك أخويا اللي بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى إيه اللي يخليك تستعمل البضاعة المزجاة إيه اللي يخليك تستعمل البضاعة الرديئة إن أنت تجيب للأمة وتجلب لهم الأحاديث الضعيفة والموضوع والمناكير والأشياء دي كلها ثم تعرضها على الأمة وعندنا من الصحيح والحسن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفينا ليه؟ ما نتعب شوية ونتحرى ونجيب للناس وننقح والحمد لله ربنا كفانا مؤنة هذا الموضوع إن علماء الأمة اللي ربنا يسر لنا الحمد لله يعني جه- جيشوا كل طاقتهم من أجل تنقيح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان من آخر هؤلاء الجهابذة الأفاضل عالمنا الفاضل الجليل الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة اللي ليه كتب ما شاء الله وضحت الصحيح من الضعيف مش هتتعب كتير هتفتح الكتاب وتنقي الأحاديث التي ستتكلم بها في المحاضرة أو في الدرس أو في الخطبة ربنا يكرمنا ويكرمك اوعى تكذب على النبي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والنوع الثالث هو الكذب على الناس حبيبنا صلى الله عليه وسلم أصدق الناس الصادق الأمين الذي شهد له الأعداء قبل الأصدقاء وال- وال- والغرباء قبل قبل الأق- قبل الأقرباء صلى الله عليه وسلم النبي يحذر الأمة كلها من الكذب قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور حاجة موصلة لحاجة فإن الكذب يهدي إلى الفجور أنا عايزك بالله عليك اسمع الكلام ده بقلبك عشان فعلا محتاجين كلنا نقف وقفة يعني وقفة كبيرة جدا مع نفسنا إن احنا نقول كذب لا لا يمكن أقول كلمة وأكذب على الناس لا يمكن أكذب على ربنا لا يمكن أكذب على نبي صلى الله عليه وآله وسلم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقال صلى الله عليه وسلم كما كما روى عنه الحسن ابن علي رضي الله عنهما انه قال سمعت او حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم قوله دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان الصدق طمانينه وان الكذب ريبه الله اكبر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع لان اكيد بيسمع الكذب والصدق في نفس الوقت فاذا حدثت بكل ما سمعت يقينا اكيد هتقع في الكذب احيانا تسمع واحد بيقول لك خبر معين او اشاعه معينه اوعى تحدث الناس بالكلام ده قبل ما تتاكد لانك لو حدثت بكل ما تسمع فاكيد هتقع في الكذب اوعى اوعى تقول حاجه الا ما تتاكد منها يقول صلى الله عليه وسلم حديث مرعب جدا جدا حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي بيوضح ان في علامات معينه توضح لك ان الانسان ده منافق اي نعم هو نفاق عملي ما هوش نفاق اعتقادي لكن برضه في النهايه يسمى منافق قال صلى الله عليه واله وسلم ايه المنافق ثلاثه أول حاجة إذا حدث كذب إذا حدث كذب لما يجي يتكلم بيكذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان ثلاث علامات من علامات المنافق من ضمنها من ضمن العلامات ديت أنه إذا حدث كذب وفي بعض الناس بكل اسف النبي دعا عليهم لكل اسف دعا عليهم اللي هم ايه اللي هم بيالفوا كلام عشان يضحكوا الناس يعني بيالف وبيكذب على الناس عشان يضحكهم قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد وابي داود باسناد حسن انه قال ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له الله اكبر ده الموضوع خطير ده النبي بيدعى على اللي بيكذب النبي بيدعى على اي انسان بيكذب النبي بيقول لك ان الكذب هيوصل للفجور والفجور هيوصل للنار النبي بيقول لك اوعى تكذب لان دي علامه من علامات النفاق خد بالك واحذر طب تعال نشوف حسرات الكذابين في الدنيا والآخرة هيحصل لهم إيه؟ ثلاث عقوبات في الدنيا وعقوبة في القبر وأربع عقوبات يوم القيامة إيه اللي هيحصل لهم؟ خد بالك أخويا وحبيبي الكلام خطير والكذب خطير جدا لازم نتوب الليله دي من الكذب ولا يمكن نكذب بعد النهارده لا يمكن ما فيش حاجه اسمها كذبه بيضه وكذبه سوداء الكذب كل واحد وانا هقول لك في اخر الحلقه ايه هي مباحات الكذب لكن يعني سبحان الله لازم نعرف الاول ايه العقوبات اللي ممكن تحصل لاي انسان في الدنيا هيكذب اول عقوبه او ما ثلاث عقوبات في الدنيا اول عقوبه في الدنيا انه هيكتب عند الله كذابا وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا بالله عليك مش هتبقى مكسوف من نفسك لما يبقى انت مكتوب عند ربنا في السماوات السبع فلان الكذاب ترضاها لنفسك انا ما ارضاهالكش الحاجه الثانيه انه هيدخل في دايره المنافقين آية المنافق الثلاث إذا حدث كذب، ثالث حاجة ثالث حاجة إن النبي هيدعى عليه لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من كذب قال ويل للذي يحدث القوم ليضحك القوم ليحدث بحديث ليضحك القوم ويل له ويل له تعال نشوف ايه العقوبات التانية اللي هتحصل للي بيكذب هيحصل له ايه في القبر هيحصل له ايه يوم القيامة تعال نشوف كل دوت ولكن بعد فاصل قصير جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع فوق الرفوف المنتجات الوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي والله بكلمك من قلب موجوع بيحب لك الخير يتمنى لك الخير إن أنا بقول لك خايف عليك اوعى في يوم من الأيام تكذب إيه اللي يجبرك إنك تكذب ما بيكذبش إلا الإنسان اللي خايف أنت خايف من مين اوعى تخاف إلا من ربك سبحانه وتعالى واوعى إيش- تشغل قلبك بغير الله سبحانه وتعالى خليك صادق خلي أسوتك هو النبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قلنا أن في عقوبات كثيرة تحصل للإنسان اللي بيكذب في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة ثلاث عقوبات في الدنيا أول حاجة هيتكتب عند ربنا إن هو كذاب تاني حاجة هيتكتب إن هو من المنافقين آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب والحاجة الثالثة إن النبي هيدعى عليه ترضى إن النبي يدعى عليك والله أنا مرضاها لك إن النبي حبيبك بدل ما يدعي لك يدعى عليك أدي ثلاث عقوبات جامدة أوي أوي أوي في الدنيا العقوبة اللي هتحصل في القبر عقوبة عجيبة جدا ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه أنه حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتعثه ملكان في الرؤيا فرأى عذاب القبر لبعض الناس بصورة عجيبة جدا وبشعة جدا فمن ضمن صور عذاب القبر التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام صورة الكذاب الذي يعذب في قبره صورة الكذاب إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا يعني انطلق مع جبريل وميكائيل قال فأتينا على رجل مستلق على قفاه راجل نايم على ظهره واذا باخر قائم عليه بكلوب او بكلوب الكلوب او الكلوب هو حديده معكوفه متنيه كده واخد بالك فياتي على شدقه على فمه ويقوم قاطع شدقه لحد قفاه كما ورد في الحديث فيشرشر شدقه حتى قفاه خد بالك من الفم لحد منطقه القفا ثم من المنخر من الأنف إلى القفا ثم من العين إلى القفا ثم يتجه إلى الناحية الأخرى فيشرشر الفم إلى القفا والأنف إلى القفا والعين إلى القفا فإذا عاد إلى الجهة الأخرى وجدها أصبحت سليمة فيشرشرها ثم يتجه إلى الجهة الأخرى فيجدها سليمة فيشرشرها هذا عذاب إلى يوم القيامة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام قال ما هذا الرجل؟ فقال له جبريل في آخر الحديث قال وأما الرجل الذي رأيته يشق صدقه, شدقه يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة يا رب سلم سلم يعني اللي بيكذب في القبر يجي وا... يجي ملك مخصوص يفضل يقطع فمه من الفم للقفا ومن الانف للقفا ومن العين للقفا ويروح الناحيه الثانيه يفضل يعمل فيه كده لحد يوم القيامه ايه ده الموضوع صعب والله صعب مش بقول لك حديث من القلب والله العظيم خايف عليك انا مش عايز اقول لك كلام يزعلك مني تقول الله هو الشيخ بقى جاي بقى يعقدنا من حياتنا ما فيش لا كذب ولا غيبه ولا نميمه يعني ما نعرفش حتى كده نفوق شويه فوق بالخير وبالطاعه وابتسم واضحك وافرح بدنيتك وافرح بطاعتك لله وافرح بقربك من رسول الله مش بالكذب مش بالكذب اخويا وحبيبي يبقى قدامك فراخ وحمام وبتاع وتيجي تقول لي انا عايز اكل آه، حاجه محرمه خنزير ليه ما قدامك الخير وقدامك الحلال كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ما بدل ما أقول الكذب ما أقول الصدق ما بدل ما أكذب على ما بدل ما أغتاب الناس ما أشكر الناس ما بدل ما أنم وأسعى بالنميمة ما أسعى بالإصلاح بين الناس وأحبب الناس فيا وأحب الناس ربنا يجمعنا وإياكم على الخير إيه العقوبات اللي هتحصل بقى للكذاب يوم القيامة قلنا ثلاثة في الدنيا واحد في القبر كفاية اللي في القبر والله العظيم كفاية لوحده وأربعة يوم القيامة أول عقوبة يوم القيامة حديث رواه مسلم أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كان من بينهم ملك كذاب لأن الملك إيه اللي إيه اللي يخليه يكذب؟ هو محتاج يكذب اللي بيكذب ده خايف طب والملك ده خايف من إيه؟ ده بإشارة منه بيغير الأمة كلها وبيعمل اللي هو عايزه وبيسن القوانين اللي هو عايزها يكذب ليه؟ فكان ليس له عذر في أن يكذب يمكن مثلا عايز ينجو من عذاب أو ده ده ملك فاهم ازاي؟ يبقى هذا اول شيء ان هو لا يكلمه الله ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم، ادي اول عقوبه يوم القيامه، العقوبه الثانيه ينادى عليه امام الاشهاد، امام الكون ده كله، امام الانس والجن والملائكه في يوم القيامه في يوم المحشر في ارض المحشر ينادى عليه بان هو كذاب، حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدني المولى عز وجل عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره حديث النجوى ثم يقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا يقول بلى يا ربي وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا ويعدد عليه كل ذنوبه وآثامه حتى يظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين يتقال الكلام دوت للي كذب على ربنا واللي كذب على نبينا واللي كذب على الناس يتشاور عليه يوم القيامة ويتقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم هيبقى ليه منظر محدد هيبقى ليه منظر محدد وعجيب جدا جدا ايه هو قال جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة يا رب يا رب بيض وجوهنا يا رب والمشاهدين جميعا يوم نعرض عليك ويوم نقف بين يديك يا أرحم الراحمين تخيل حضرتك لما واحد يجي يوم القيامة هو كان في الدنيا أبيضاني وعينيه خضرة وشكله جميل وشعره اصفر يجي يوم القيامه وشه اسود ليه ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اليس في جهنم مثل سبحان الله ازاي الانسان يوصل لمرحله انه يفضل يكذب يكذب وما يتوبش قبل ما يموت ويبعث يوم القيامه كذابا ويبعث وجهه اسود والنبي صلى الله عليه وسلم وضح العقوبه الرابعه ان هذا الانسان بيعرض نفسه للنار حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم واهل النار واهل النار خمسه وذكر ذكر منهم البخل والكذب من أسباب دخول النار البخل والكذب وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والحديث رواه البخاري آخر عقوبة إن الكذاب هيحرم نفسه من منزلة عظيمة جدا جدا في الجنة النبي قال عنها في حديث رواه أبو داود بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا حتى في المزح لا يجوز الكذب نعم لا يجوز الكذب يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمزح إلا صادقا ما ينفعش ألف نكت وأعمل شريط نكت وأقول مرة واحد عمل كذا وعشان أضحك الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث بالحديث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له أخويا حبيبي ليه ما تصدقش هو مش ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هو مش ربنا وضح لك من يوم مشاهد يوم القيامة قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ليه ما تصدقش مع, مع, مع ربنا سبحانه وتعالى وما تصدقش مع الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا هتتكتب في السماوات السبع إن أنت صديق في المرتبة الثالثة بعد الأنبياء والشهداء يبقى مرتبة الصديقية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء دي المرتبة الثانية كمان بعد الأنبياء ربنا يجمعنا وإياكم في المرتبة العظيمة دي بعد الأنبياء مباشرة عليكم بالصدق اوعى في يوم من الأيام تكذب تكذب ليه؟ تخلي لسانك يتعود على الكذب ليه؟ تخلي ولادك يتعودوا ويشربوا منك الكذب ليه؟ أخويا وحبيبي الكذب ليه عقوبات كتيرة زي ما قلت لك ثلاثة في الدنيا واحدة في القبر أربعة يوم القيامة وما انتش قد أي عقوبة من العقوبات دي كلها ربنا يجمعنا وإياكم مع الصادقين يا رب العالمين تعالوا نشوف مصير الكذابين في قصتين نختم بيهم درس النهاردة في عجالة سريعة ولكن بعد ما أذكر في عجالة سريعة مباحات الكذب قول لي يعني كل أنواع الكذب حرام أقول لك في ثلاثة بس اللي يجوز إن أنت تكذب فيهم ايه هم نقولهم بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم انا مش هقول لك نص الحديث لكن هشرح لك الحديث ان النبي اباح لنا الكذب في ثلاث حالات كذب الرجل على امرأته في الحديث العادي العاطفي يعني يعني ما ينفعش اكذب على مراتي انا معايا باخد 2000 جنيه في الشهر اقول لها انا باخد 500 جنيه لا ده كذب انما يجوز ان انا اكذب عليها في الامور العاطفيه زوجتي بتخدمني وبتكرمني ومربيه اولادي ومنظفه لي بيتي وعامله كل حاجه وحصل في نفس شيء منها اصبحت ما بحبهاش فلكي تستمر العيشه ربنا اباح لي ان انا اكذب عليها بتحبني يا فلان طبعا يا حبيبتي بحبك رغم ان انت ما بتحبهاش فاباح لك الكذب عليها في الامور العاطفيه فقط من اجل ان تستمر الحياه ادي اول نوع النوع الثاني الكذب للاصلاح بين المتخاصمين ليس بالكذاب ده حديث حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا وينشر خيرا النوع الثالث الكذب في الحرب حرب بين دولة إسلامية وبين دولة كافرة واحد من المسلمين اتأثر عند الكفار ويعلم مخازن أسلحة ووقود الدولة بتاعته يروح يقول أسرار دولته لدولة تانية كافرة هذا لا يجوز فيجوز له في هذا الوقت أن يكذب على الكفار من أجل نجاة إخوانه المسلمين وأضاف علماء بعض أنواع الكذب التي تجوز أو نوع من أنواع الكذب الذي الذي يجوز من أجل دفع مظلمة عن إنسان أو دفع ضرر عن إنسان إذا كان ذلك سيتحقق يعني بمعنى واحد عنده أمانة وواحد تاني ظالم عايز يجي ياخدها منه بالعافية فيجوز له في هذا الوقت أن يكذب لا الحاجة مش عندي لأنه هياخدها منه ظلما وعدوانا أو واحد مستخبي عندك من واحد ظالم عايز يقتله فيجوز في الوقت ده أن أنت تكذب وتنكر أنه عندك حتى لا يقتل يعني أباح بعض العلماء أو أو جمع كبير من العلماء هذه المسألة من أجل دفع مظلمة عن إنسان مظلوم فربنا يعافينا ويعافيكم من الكذب بالله عليكم الوقت جري بسرعه ومش لاحق مش هلحق اقول لكم طبعا القصتين لكن بالله عليكم نتواعد ايدي في ايدكم بالله عليكم ابوس ايديكم اوعى نكذب من النهارده قال أحد السلف والله ما تكلمت بكلمة منذ أربعين سنة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى من النهاردة مقطعين الكذب مفيش كذب بعد النهاردة إن شاء الله هنصدق مع ربنا هنصدق مع رسولنا صلى الله عليه وسلم هنصدق مع الناس اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش كل شيء فاني بالما من ذهب قرب وجرب وانت هتشوف العجب ما تقولش ليه وازاي حصل اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان
فوق الرفوف المنتجات الوان احكم واشوف بالعقل يا انسان الدنيا سوق وانت وانا نبقى الزبون صح صح وفوق شيل الرماد من على العيون الامر مش محتاج سكات قطع معانا المنتجات وتوب واندم على اللي فات من قبل ما يفوت الاوان
Thank you.